إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان ووصلنا إلى التفهيم بعد أن فهمنا الدين بدأنا في مسائل في قضية الدين العصرة البطء في الثمرة والنتيجة آه، ال- العوائق التي في الطريق ثم أريد أن أتكلم عن فهم قضية الثمرة والنتيجة للعمل إشكالنا الكبير الاستعجال نحن دايما لما بندلك على الطريق وأقول لك وفهمك إن تلاوة القرآن لها لذة وحلاوة تلاوة القرآن لها لذة وحلاوة وإن السجدة لها لذة وحلاوة وإن التسبيحة لها لذة وحلاوة وإن قيام الليل له لذة وحلاوة وإن الصيام قبل المغرب كده في متعة ولذة تيجي أنت تدور على اللذة دي أحيانا تبقى مش حاسسها مش حاسسها وكتير ما نقول إن إن ال- إن أحد السلف قال عالجت قيام الليل عشرين سنة يبقى هو قعد عشرين سنة يعاني وبعدين وبعدين استمتع عشرين سنة انت جاي النهاردة بعد عشرين دقيقة عايز تستمتع وارد انك تستمتع وقلنا الكلام ده امبارح ان ممكن ربنا يعطيك هدايا انت لا تستحقها ولكن من باب اكرام الله عز وجل للضيف سبحانه وتعالى فينبغي أن ننبه أولا إنك أنت لازم تتعلم وتتعود وتفهم إنك تتذوق وكلمة الذوق كلمة شرعية سنية صحيحة صح ولا لا قال رسول الله ذاق طعم الإيمان من رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ذاق يبقى لازم نؤمن افهم ان الايمان له طعم ذاق طعمه ان له ايه طعم يداق طعمه ايه حادق ولا مر ولا حراق حلو برضو بالحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى لازم تؤمن بدي يا عم الحاج إن الإيمان له طعم حلو يداق عارف الطعم الحلو لما تشرب شاي بسكر طعمه حلو شاي من غير سكر طعمه مر فرق بين المر والحلو كل مر سيمر اتفضل يا عم هو جاب لك شاي مر ولا حلو حلو.
حلو ليلتكم حلوه ربنا يحلي حياتنا اللذة والحلاوة دي هي دي بقى إن أنا آه لما أكون جاي تعبان جدا طول النهار تعبان كنت في شغلك و- ومرهق جدا وعارف كانوا بيقولوا عشان تحس بحلاوة النوم انك انت تعبان وتنام واول ما تروح في النوم خلي حد يصحيك لما تصحى وانت حاسس كده ان انت بين النوم واليقظة هي دي ايه حلاوة النوم مش عارف اقولها ازاي صلى الله عليه وسلم بس مشكلة شباب جيلنا انهم ما بيحسوش ما بيدوقوش حلاوة الاشياء هي دي يعني زي ما قلت لك ادي حلاوة النوم اهو ان انا انام وانا تعبان جدا خمس دقايق واصحى فاحس بايه في الوقت ده حلاوة النوم ان النوم حلو جدا الله واقوم بقى انتعش واتوضى واصلي واحس بلذة الصلاة تغلب لذة النوم هو ده معنى عجب ربنا من رجل سارة حديث الثورة سارة الثورة على شهواته الثورة على ذنوبه الثورة على معاصيه الثورة على شيطانه مش الثورة هي دي الثورة المطلوبة ان انا اسور على عيوبي اسور على افاتي اسور على اخطائي اسور على ضعفي ومهانتي وذلي وعجزي وجهلي هي دي الثورة الحقيقية اسور يبقى في ثورة من ايه اللي انا بعمله ده الناس النهارده اللي قاعده بتسمع انا لما بسمع الواد بتاع ال- التوك توك وهو ماشي دوب دوب دوب دوب دوب دوب دوب دوب بيسمع ايه؟ يعني ايه وجع الدماغ ده؟ الشيخ بيقول بيرفع الضغط لا هو مش بيرفع الضغط حاجه مقرفه دوشه وجع دماغ طب ليه ليه ليه ليه هي دي بقى مفيش ذوق في السماع حتى يعني انا برضو كنت نفسي اعلمكم الذوق في السماع انك تسمع قران اما تسمع حته المنشاوي قالها ازاي ومصطفى اسماعيل قالها ازاي أ- أ- معلش انا اسف م- مش مش غلط يعني ولكن وفلان من اللي انتم بتسمعوهم اراها ازاي فلان من اللي انتم بتسمعوهم دول عنده ايات الجنه زي ايات النار زي ايات العذاب كل عبد دو دو دو دو دو دو. وعمال يقرا و- وخلاص لكن الناس ديك لما كانت بتقرا ها كان لا قالوا ميزه مصطفى اسماعيل انه كان وهو بيقرا مستمتع آه، وهو بيقرا كده مستمتع بالقراءه فهمني ازاي هي دي نقطه الذوق نقطة الذوق معلش اللي بنفتقدها في حياتنا دي أنا بقول في فرق بين اللي كان بياكل من إيد أمه ويقول لك نفس أمي في الأكل ده ما حصلش ما تعرفش هي بتعمل الطشة بتاع الملوخية دي إزاي معلش ما حدش يعرف الملوخية احتمال يعني خدت بالك إزاي ما حدش يعرف أمي كانت بتعمل التخديعة بتاعة الخلطة بتاع المحشي إزاي غير اللي بياكل همبرجر هوت دوج هو مش عارف بياكل ايه ده قرف ولخبطه ودب وخلاص هو مش فاهم ايه اللي محطوط الغلطه السريه هي دي الزمن بتاع قله الذوق ما بقاش فيه ذوق في الاكل ما بقاش فيه ذوق في اللبس ما بقاش فيه ذوق في السماع ما بقاش فيه ذوق في الفكر اما هكلمكم في المحاسبه دلوقتي ان المحاسبه على الافكار والخواطر الذوقيات دي انتهت انمحت احنا عايزين نجددها عايزين نحييها في حياتنا ان يبقى عندك ذوق اتذوق استطعم اسألوا المجرب يخبركم عن التجارب الفرق بين التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود دي طعم ودي طعم في فرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى دي لها طعم ودي لها طعم في فرق بين الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبين الرفع من السجود رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني واعف عني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دي لها طعم ودي لها طعم دي واقف ودي قاعد دي ساجد ودي راكع وصلت وصل بس الطعم يجي لمين اللي بيستطعم اللي بيستذوق عارف اما ربنا بيقول ايه اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كأن ربنا قال ان الخبر بتاع آه الإفك حادثة الإفك ما كانش بيمر على دماغهم كان إيه تلقونه بينط من اللسان للسان لل- ده يقول والتاني يسمعه ويقوله والتاني يسمعه ويقوله من غير ما حد يفكر فيه لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أو ت- أن نتكلم بهذا سبحانه لولا إذ سمعتوه إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم هي دي وقالوا هذا وقالوا هذا إفك مبين هي دي انك انت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي الحمد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله اكبر يا عم دوق حس تذوق كده تقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة دو لازم ان تفهم ان المقصود من ثمرة العمل ان يتذوق العمل ويشعر به فعلا بثمرته في قلبه افهم انك ستشعر اثناء العمل بكذا وبعده بكذا عن حنظلة الأسيدي قال قلت يا رسول الله نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأنا رأي عين حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة الحديث له روايات كتيرة دي رواية الترمذي اللي صححها الشيخ الألباني في صحيح الترمذي عشان المقصود منها كلمة إيه لو تدومون على الحال فسمى كأن رأي عين سماها ايه حال لما انا بسألك دلوقتي كيف حال قلبك مع الله ما انتش عارف تجاوب هو ده لما بقول لك كيف حال قلبك مع الله يعني بسألك انت دلوقتي كأنك شايف الجنة بعينيك هطولها كده وانت بتصلي حالتك كأنك قريب جدا من ربنا فاحسست تقشعر جلودهم لذكر الله الله نزل احسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشى انت بتحس بالقش عريرة دي في جلدك بتحس بالقشعريرة دي بتحسها الشعر راسك بيشيل كده بيطقطق إيه إيه قلبك كده بتحس ب... بهبوط بتحس الإحساس نعمة سمى كأن حالا يبقى لازم نفهم واحد أن الحال أثناء العمل ونفهم إن الحال ده اللي هو كأن رأي عين رزق يؤتيه الله من يشاء من عباده ولازم نفهم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص قد تجد هذا الرزق عند العزم على العمل وقبل الشروع في العمل بمعنى ان انا عارف الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يقول اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار قد اجد الحال في قلبي وانا رايح اصلي مش في الصلاه قبل الصلاه ويستمر معايا في الصلاة يعني حقيقي ال- ال- الحال ده آه، استشعره وانت رايح تصلي الصبح تتوضا وتخرج من باب البيت وتتنفس نسمة الفجر الله
وتتنفس نسمة الفجر وانت ماشي كده للجامع بسكينة ووقار ماشي على رجليك ورايح تصلي وبتبص للسماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم يبقى وانت خارج من البيت تعمل ايه بص للسماء ارفع راسك للسماء كده وقول قول حاجة الشعور ده شعور ده ده الحال اهو قبل الصلاة قبل ما تدخل في الصلاة فإذا عشان كده بنقول إن بعض الأحي- الأحوال أذيالها طويلة ممكن بقى تدخل في الصلاة أحيانا بدخل صلاة الفجر والإمام بتاع الصلاة يطلع صوته ناشف يع- يروح يكح من أولها يطلعني من الحال اللي أنا فيه بس أفضل بقى عايش مع أثر الحال مش من الحال نفسه أنا بقول إنجليزي ولا فرنساوي ده؟
صلى الله عليه وسلم فاهم ياد آه ان الحال نفسه ان كاني شايف الجنه والنار الحال ده راح خلاص آه، بيكح واحد في ال- قاعد في الصلاه طول الصلاه عمال ينف وي... و- ويعطس وي... ويتنحنح و... طلعني ف لكن الحال نفسه راح بس انا عايش في ايه؟ اثر هذا الحال اثر هذا الحال يبقى لازم نفهم دي أن الحال أثناء العمل أنه رزق يؤتيه الله من يشاء أنه قد تجد هذا الرزق قبل قبل العمل زي آه، أنس بن النضر لما قال إني لأجد ريح الجنة قبل ما يقاتل كان لسه رايح قبل ما يقاتل شم ريح الجنة من دون أحد وتفهيمه إنك تفهم بقى أن هذه الأرزاق الإلهية لا تأتي إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد يعني أنا الحال ده ما ما ما بستدعيهش بنفسي ده إيه؟ رزق والرزق ده أنا ما بقولش أنا قعدت أعمل كده وأعمل كده فجت لا ده رزق مرة يجي وعشرين لأ دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى تفهيمه انك تفهم ان هذه اللذة تأتي وتزول سريعا قال لو تدومون على الحال ما بيدومش ساعة وساعة وتفهيمه افهم ان هذه اللذه لذه الركوع ولذه السجود ولذه ركعتين ولذه ايتين ولذه قيام ليله ولذه صدقه فرح بها فقير اللذة دي آه، وجودها ليس معناه قبول العمل ليس معنى وجود اللذة ان العمل ده يبقى ايه مقبول او انك احسن من غيرك انك انت بتستلذ وغيرك ما بيستلذش لا لا لا لا دي ارزاق اللذة دي حاجة ملهاش علاقة بقبول العمل ولا ثواب العمل ولا لا لا أنا م- أنا مستمتع بذات العمل ولذلك ينبغي أن تفهم تفهيمه أنه لا ينبغي أن يتعلق قلبه بهذه اللذة وألا يكافح في طلبها بل يدعها تنساب إلى قلبه رويدا رويدا يبقى سيبها تدخل قلبك ايه بالراحة كده واحدة شش. مش بحارب عشان اجيبها وتفهمه انك تفهم ان تعلق القلب بهذه اللذة والعمل من اجلها والسعي للشعور بها ينافي الاخلاص بمعنى ان الانسان آه، قام الليله دي وحس بلذه عظيمه جدا بعد كده بكره قام عشان اللذه يبقى ما قامش لله تنافي الاخلاص انت ينبغي انك تقوم لله وبعدين جت اللذه جت ما جتش ما جتش انا شغال عشان كده الأخيرة بقى تفهيمه أن هذه اللذة قد تتأخر أياما أو شهور أو سنين وقد لا تأتي أبدا وقد تأتي لأشخاص ولا تأتي لآخرين اختبارا وابتلاء المخلص يعمل لطلب الأجر في الآخرة أنا عايز الأجر والثواب عايز الأجر والثواب وبشتغل سواء لقيت اللذة دي أو ما لقيتهاش لكن أنا بقول لك أكيد لو صدقت كريم هتلاقيها الأخيرة تفهيمه الفهم أن أداء العمل نفسه تختلف عن لذة ثواب العمل لذة أداء العمل تختلف عن لذة ثواب العمل وانا بصلي حاسس بلذه وانا بذكر حاسس بلذه وانا بقرا قران حاسس بلذه دي اداء الع... لذه ايه اداء العمل لكن لما انا حاسس ان مثلا ايه من من من صام يوما في سبيل الله غفر جعل الله بينه وبين النار خندقا بعد ال- المغرب حاسس ان بيني وبين النار خندق فبقى مبسوط جدا دي غير لذة الصيام نفسه فلذة العمل غير لذة ثواب العمل اللهم ارزقنا الذوق واللذة اللهم متعنا بطاعتك واصرف عنا شر ما لا تقبله امين يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب